السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اه يا له من سؤال كيف صحا كيف حال صحائفكم التي سترفع الى الله انقضى رجب وسيدخل شعبان إن شاء الله منذ الغد إن شاء الله وشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصوم الايام يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الايام حتى لا يكاد ان يصوم حتى لا يكاد ان يصوم ولم يكن يصوم شهر من شهر من الشهور ما يصومه من شعبان فقلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع بالعالي وأنا صائم الأعمال ترفع كل أسبوع في الخميس وترفع كل يوم في الصبح والعصر وترفع كل سنة في شعبان فشهر شعبان الحساب الختامي للسنة أحاديث ضعيفة كثيرة وأقوال للسلف متعددة أنها شجرة السنة تتساقط أوراقها في هذا الشهر القلق اللي خد شهر ولا أكثر في امتحانات الثانوية العامة أحق منه قلق على مستقبلك عند الله أحق منه قلق ماذا سيرفع لك في هذا الشهر ماذا سيعرض على الله من أعمالك في شهر شعبان وحياء وخجلا وسوءة من صحائف سودت بالذنوب وهي تعرض على ربي تصور أنت ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب وتطلب بقلب جامد وتعرض صحيفتك على الله لأنك عبد له عاصم وله مخالف بأي وجه تطلب أي يد تلك التي ترفعها إلى الله أي لسان ذلك الذي تدعو به ربك ذو الجلال سبحان الملك شيء عجيب أما آن لك أن تستحي وشعبان غدا ويوشك أن نقول رمضان غدا انتم مصدقين يا ناس ان في سنة عدت سنة كمان شيء عجيب جدا سنة إنني أريدك أن تتصور ال 350 يوم اللي عدوا 350 يوم اضرب في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية يبقى اكتب يا ابني الحسبة دي هتتحاسب عليهم بالثانية بالنفس بطرفة العين بنبضة القلب بخلجة الفكر ستسأل قلت دي ليه بصيت كده ليه نمت الوقت ده ليه صحيت ليه خرجت ليه ستسأل الخجل الآن أن كل هذا يعرض على الله أنت برضه لسه مش معايا لسه مش متصور حجم القضية تخيل أنت كذبك تبدأ نظرة نظرتها سيئة عملتها وانت واقف قدامي دلوقتي وانا ببص كده وبص لك شكلك ايه قدامي انا كأب ليك كصديق ليك كأخ ليك ما تصور لما اعمالك تعرض على الله كده والله جل جلاله ينظر فيها وينظر اليك وأنت ما زلت في غفلة ما زلت وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة قضيت الأمور وأنت ما زلت ترتع في غفلتك يا مسكين هتفوق امتى هتوب امتى هتفوقي امتى بقى هتوبي من اللي انت فيه امتى كنت امبارح بزور واحد في معهد القلب اسال الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين وأن يعين الأطباء والعاملين في هذا المكان على ما يواجهون لأن موضوع القلب ده غلطة تؤدي إلى الموت ودي مشكلة كبيرة خلينا نبقى نتكلم عنها بعد رمضان إن شاء الله إن عشنا وكان لنا عمر ده أنا طويل الأمل قوي عندك أمل تعيش بعد رمضان كمان أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة الشاهد ففي اخ من من على الباب موصلني عند المريض فبقول له هتوب امتى؟ فقال لي ما انا تايب اهو. اه هو ده اللي انا خايف منه. انك تفكر نفسك تايب. لا لو تبت وقبلت توبتك ما كانش بقى ده حالك حالي حالي ماله يا عم الشيخ الحمد لله انا زي الفل اهو آه. الخوف من اللي حاله مايل وهو مش دريان اقول على الهوا يبقى اقول لي يا ميدن يبقى اشحت لكم صور معايا وانا جاي استغفر الله العظيم اهو ده الحال المايل آه أنا بحبكم في الله كنت بقول الخوف من اللي حاله مايل وهو مش دريان وهو مش دريان ومش عارف بيعمل ايه القصة دي انا قلتها قبل كده وخليني اقولها تاني معلش لله ان في واحد شاف جحا قاعد على فرع شجرة من ناحية الهواء وبيقطع من اصل الفرع فقال له هتقع فبص له كده هو عمال يقطع من اصل الفرع وهو قاعد على طرفه فقال له هتقع وفعلا راح جحا واقع في الارض فجري ورا الراجل قال له ايه ده ده انت بتعرف الغيب عرفت ازاي ان انا هقع قول لي بقى هموت امتى اهو ده حال الناس النهارده تقول له حالك مايل هتقع هتقع هتقع لك ايه ده انت تعرف الغيب لا بس اهو ما هي باينه ما انت قاعد بتقطع اللي بينك وبين ربنا هتقع عمال تسد اللي بينك وبين ربنا هتقع عمال تبعد عن ربنا هتقع هتتوب امتى بقى يا عم الشيخ انت تعبتنا بقى اتوب من ايه خلصني اتوب من ايه اقول لك تتوب من ايه توب توبة عامة قول يا رب انا تبت يا رب انا تبت من كل سيئة بعملها ومن كل معصية برتكبها ومن كل خطأ لا وكل عمل لا ترضى عنه أنا تبت يا رب وإن كان الكلام ده فض مجالس لكن الحقيقة أنت عارف إنك محتاج تتوب من التدخين ما بدخنش طب محتاج تتوب من البص للنسوان ما ببصش لا بتبص تقول لي لا والله ده كده يعني تخاطيف ما هي التخاطيف دي هي اللي تودي في داهيه محتاج تبطل تتكلم وتهزر مع النساء محتاج تبطل تكذب محتاج تبطل تنافق محتاج تتوب من اكل الحرام وتبحث في اموالك ايه اللي داخل حرام محتاج تنظر صلتك للرحم برك للوالدين سبحان الله العظيم احد اخواننا ربنا كرمه ووسع عليه فراح جاب بيت ملك لامه امه قالت له انا مش عايزه بيوت انا عايزه فلوس اديني فلوس يا امي بيت عشان تقعدي فيه لا تدفعي ايجار ولا حد يقول لك وانت واخواتي تستقروا قالت له مش عايزه بيوت انا هبيعه قال لها طب والله ما انت طايله مني حاجه لحد ما تموتي وباع البيت وخد فلوسه غلطان يا ابني انا بقول لك اهو وانت لعله يكون سامعني دلوقتي لان امه اللي اشتكت بس انا برضه بحذر من ظلم الامهات وظلم الاباء لاولادهم يعني انا بقول ان الولد جزاه الله خيرا كويس جدا انه جاب بيت لامه وحريص على انها تستقر وان اخواته يستقروا ويبقى ليهم مكان كلام جميل جدا بس مش معنى الام غلطت ان احنا تقول له لا انا عارف ان عنده 100 رد للكلام اللي انا بقوله لكن هل كونك تحلف انها ما تطولش حاجه منك ده معناه ان انت كده عالجت القضيه صح لا ده ظلم برضه ليها وكده اذى ليها الشاهد الشاهد الشاهد ان كل واحد مننا انا انا وانت وانتي كل واحد عنده مشكله عنده كلكيعه عنده حاجه بينه وبين ربنا محتاج يتوب منها صح قبل ما يدخل شهر شعبان بكرة يعني الليلة دي قبل الفجر لازم تتوب الليلة دي قبل أذان الصبح لازم تتوبي لازم وتوبة صادقة شاملة نصوح صادقة بصدق بصدق توبة على التفاصيل شاملة بالكل نصوح يعني خالصة مخلصة لوجه الله دي نمرة واحد اتنين صيام شعبان خلاص يا جماعة دلعتكم كتير قوي السنة دي قعدنا من أول السنة نقول الخميس وبعدين نقول الاثنين والخميس وبقالنا شهور نقول زودوا يوم على الاثنين والخميس كأن بيضيع يوم من الاثنين والخميس خلاص من النهاردة ورايح صيام لحد قبل رمضان بخمس ايام نفطر قول لي لا بيومين طب اذا كان بيومين يبقى نفطر الجمعه من كل اسبوع لكن صيام شعبان الحديث متفق عليه عن السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في رواية صحيح مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا في صحيح مسلم 1956 أصل 1956 ده رقم مميز ال- كان يصوم شعبان كله هنصوم من بكرة يبقى نمرة واحد توبة الليلة دي اثنين صيام من بكرة ثلاثة القرآن خلاص مضى عهد الدلع كان إذا دخل شعبان كان السلف يغلقون حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فنشروها شهر شعبان تمرين تسخين تدريب عشان ما يجيلكش شد عضلي في رمضان وتقع تاخد خمس ايام وتطفش فلذلك نبدا بالصيام عشان ما تجيش في رمضان وتنسى وتاكل وتنسى وتشرب وتتعب اخر النهار وتقع تدريب في شعبان اثنين الق- ال- القران ان احنا نبدا بقى نختم كل اسبوع وببساطه قلنا ان انت لو قريت آه، مع كل صلاة فريضة جزء قرآن لو قريت مع كل صلاة فريضة جزء قرآن هتختم كل أسبوع ما عنديش أقل من كده طيب معلش عشان خاطر الناس اللي اللي تعبانين ومشغولين هنقول ثلاث أجزاء في اليوم يبقى كل عشرة أيام مرة مفيش اقل من كده نهائي لا لا لا انا رافض التفاهم في المساله دي لا لا لا لا, لا. انتهينا خلاص هم ثلاث اجزاء كل يوم جزء الصبح قبل ما تخرج من باب البيت وجزء اثناء النهار في الصلوات وفي المواصلات وجزء بالليل تصلي بيه ال 11 ركعه ثلاث اجزاء في اليوم انتهينا ده كلام نهائي اخير اتفقنا اتفقنا واخدت منك العهد امام الله سبحانه وتعالى ثلاث اجزاء كل يوم صيام نفطر كل يوم جمعة 11 ركعة كل ليلة بجزء دي وظائف شهر شعبان علشان تعتق بإذن الله أسأل الله جل جلاله أن يرزقك ذلك وأن يرزقك ذلك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في أول ليلة من رمضان يا رب يا رب ارزقنا الفوز بالعتق من النار في أول ليلة من رمضان اللهم اجعلنا أول من أول من تعتق من النار يا حي يا قيوم مش عايزين نضيع الفرصة ياما رمضان ضاع مننا وياما عملنا رمضان ورجعنا أفسدناه عايزين السنة دي بقى سنة جد لأن الدنيا ماشية مش عارفين رايحة على فين ونرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتوقفنا في اللقاء الماضي مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أسلم آل البيت زوجته خديجة وبناته الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين أسلمنا ومن معه في البيت علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة أسلم الجميع وبدأ النور يتسرب رويدا رويدا ويشع فأول من يصل إليه النور أقرب القلوب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني مجرد ما تسمع اسمه مجرد ما تتخيله يعني لما هقول لك وصفه النهارده كده انه كان نحيف وابيض جدا وغائر العينين و آه، آه، يسقط الازار من حقويه ملوش وسط يتحب وهم كده اولياء الله الصالحين اجمل حاجه فيهم انه سهل انه يتحب مجرد ما تسمع عنه تحبه مجرد ما تشوفه تحبه سيدنا ابو بكر شخصيه كانت الدنيا كلها بتحبها كل الناس بتحبه هنسمع معايا دلوقتي عن سيدنا ابي بكر رضي الله عنه انه كان بيصلي في البيت وكان بكاء عينيه على طول ف كان لما يصلي ويقرا القران نساء الحي يجتمعن ويقفوا على الباب يسمعوا تلاوه ابي بكر لدرجه ان المشركين خافوا اشتكوا قالوا لا ما يصليش لا ما يصليش سيدنا ابو بكر اهم حاجه في موضوع سيدنا ابو بكر عايز اقولها قبل ما اتكلم عن سيدنا ابو بكر اتكلم عن الاخوه عن الصداقه عن الصحبه الصالحه قال الشافعي رحمه الله يا يونس كان تلميذه اسمه يونس ابن عبد الاعلى قال له يا يونس اذا كان لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل وقد كان الرجل الصالح يشبه سهولة مفارقة الصديق بصبي يطرح في البئر حجرا عظيما يسهل طرحه عليه ويصعب إخراجه على الرجال من البرك يعني حجر على شفير بئر صبي صغير يزقه كده يقع في البير لكن محدش يعرف يطلعه هو ده لما يبقى لك صديق صالح سهل جدا أن يفسد الشيطان بينكما أن تفسد الدنيا بينكما أن تفسد زوجاتكما بينكما أن تفسد أمهاتكما بينكما أن يفسد أبناؤكما بينكما سهل جدا بقى أنك تفرقوا لأي سبب من الأسباب لكن صعب جدا أنك تلاقي زيه تاني أو أنك ترجعه تاني أنك تصفيه تاني عشان كده إذا كان لك صديق فاشدد يديك به اشبط فيه خليك مستمسك بيه خليك حريص انك ما تفرطش فيه انت محتاج اخ محتاج اخ صديق يبقى قريب منك لما تبقى معاه كانك لوحدك تفضفض له يبقى شايفك من جوه انت محتاج له محتاج لاخ الطريق لربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى صديق قال الحسن البصري الى من يشكو المسلم اذا لم يشكو لاخيه المسلم ومن الذي يلزمه من امره ما يلزمه ان المسلم مراه اخيه ان المسلم مراه اخيه يبصره بعيوبه ويذكره بمصالحه كما قيل ما ضاع من له اخ يقدر ان يصلح من شانه فانما الدنيا بسكانها وانما المرء باخوانه آه. في الطريق إلى الله محتاجين أخ وأنا كتير أقول الكلام ده وأكدت عليه في اللقاء الماضي إنك أنت في الطريق إلى الله لابد من شيخ دليل وأخ صادق ناصح أمين عارف قلت كده قلت ابنك لما بيمرض بتجري بيه جري على أحسن دكتور طب لما قلبك يمرض تروح لمين لازم شيخ يعالجك لازم شيخ يفهمك يدلك ياخد بايدك ولازم صديق يسندك يواسيك لازم صديق الدنيا النهارده اسف بقت صعبه قوي وبقى صعب انك تلاقي صديق صديق متجرد مش صاحب المصلحة مش صاحب الزمالة في العمل أو في الدراسة أو مش الجار مش زميل المسجد لا لا لا الصديق درجة أعلى من دي الصديق اللي هو أنت وهو حاجة واحدة حاجة واحدة أنت وهو حاجة واحدة عشان كده تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفى من كل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه اللي خدوا معاه في الهجرة لا مش بس الهجره لا لا لا لا ده لما اختلف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والقصة مشهورة آه تعالوا ن- نقولها كده ان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اختلف مرة آه مع عمر ابن الخطاب ف ذهب ابو بكر بن الص- ابو بكر الصديق آه, اه جري على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه جاي بيجري الرسول قال اما صاحبكم فقد غامر الرسول لما شاف ابو بكر جاي جري يجر ازاره الرسول قال لا لا لا ده في حاجه في في, في مشكله كبيره ده ده ده جاي بيجري فقال ر- فقال ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء وكنت انا الظالم فلما رجعت الى بيتي وعرفت خطئي ذهبت اليه اعتذر فلم يقبل عذري جاي بيشكي للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ف فوجئوا بعمر جاي رضي الله عنه فغضب رسول الله وجعل يتمعر وجهه ثم قال لعمر هل أنتم تاركوا بتاركي لي صاحبي ما أنتم بتاركي لي صاحبي آه لما الرسول يقول لعمر كده ما أنتم بتاركي لي صاحبي بقت خصوصية قوي لسيدنا أبي بكر لا يشاركه فيها غيره هو ده قصدي ان يبقى ليك صاحب هو ده ده وبس مفيش غيره تاني زيه قريب قوي وحبيب قوي ومتوافق معاك قوي للاخر متوافق لذلك إذا خرجنا من الحلقة دي تحديدا نمرة واحد توبة نصوح اتنين آه، صيام شعبان تلاتة تلاوة القرآن ختمة كل أسبوع أو كل عشرة أيام أربعة قيام الليل اخرج بدي كمان إنك من النهاردة تصطفي لك أحد أخ من أهل الدين من أهل الديانة يبقى ده بتاع ربنا الأخوة الخالصة اللي هو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه تعالوا نتعرف على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه السابق إلى التصديق الملقب بالعتيق المؤيد بالله بالمدد والتوفيق أبو بكر الصديق صديق الأمة الأكبر إنه صاحب المصطفى في الحضر والأسفار ورفيقه المخلص في جميع الأطوار والممدوح في الذكر الحكيم بقوله سبحانه ثاني اثنين إذ هما في الغار هو الرجل الذي لم يتلعثم ولم يتردد لحظة في الإيمان بالله ورسوله كان شعاره إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد قد قال فقد صدق رضي الله عن أبي بكر إنه قرين النبي في شبابه الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه إنه أول من صلى معه وآخر من صلى به إنه الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه أبو بكر الصديق لعن الله من لعنه وغضب وغضب الله على من آذاه وحقد عليه أبو بكر الصديق حبيب المؤمنين الصديق صديق المتقين أبو بكر أفضل هذه الأمة قاطبة بعد النبي محمد هذا معتقدك يا مسلم أن أفضل رجل بعد النبي محمد مطلقا أبو بكر اعتقدها اعتقدها ولا تفرط فيها أبدا أعلم هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر أشجع هذه الأمة بعد النبي محمد أبو بكر وعندي الأدلة كلها على ذلك تأتي معنا واحدة واحدة اهدى يا شيخ كلم بالراحة حاضر اسمه عبد الله ايه ده هو مش اسمه أبو بكر الصديق ما انا قلت لك قبل كده ان كل انسان له اسم ولقب وكنية ونسب ونسبة اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق أو عتيق العتيق ونسبه قرشي نسبته القرشي ونسبه التيمي من بني تيم سيدنا أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة ابن كعب اسم سيدنا أبو بكر عبد الله ابن عامر ابن عمرو ابن كعب أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاثة فمات وعمره ثلاث وستين سنة كالنبي تماما صلى الله عليه وسلم ألقابه العتيق قال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار وأنا بتعجب على الصحابة وخصوصا سيدنا أبو بكر كان بيسمع ثناء من سيدنا النبي يعني سبحان الملك سبحان الله العظيم هيجي معانا الكلام كله واحدة واحدة لقبه العتيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنت عتيق الله من النار ويقال العتيق يعني الجميل وش أبيض حلو عتيق ولقبه الصديق صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أحدا هو وأبو بكر وعمر فرجف بهم الجبل يا عيني ما استحملش الجبل اتهز رجف فقال له رسول الله اثبت احد اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان كان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان عليك نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو انتوا ما بتصلوش على النبي ليه عشان بنتكلم عن سيدنا ابو بكر هتنسوا سيدنا النبي لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كان عليه النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نبي وصديق ابو بكر وشهيدان عمر وعثمان كانت هذه نبوءه بالشهاده آه ابو بكر الصديق الوحيد في الصحابه الذي أسلم أبوه وأمه وزوجاته وأولاده كلهم لذلك كان بيتهم بيته بيت إيمان بيت ال... بيت الإيمان في المهاجرين بيت أبو ب... بيت أبي بكر خذ المعلومة دي مهمة جدا بيت الإيمان في المهاجرين بيت أبي بكر وبيت الإيمان في الأنصار بني النجار أسلموا كلهم رجالهم ونساؤهم سيدنا أبو بكر أبوه وأمه وزوجاته كان أربع زوجات وأولاده كلهم ذكور وإناث الكل أسلم تزوج في الجاهلية امرأتين ولد الأول أبو بكر رضي الله عنه بمنى امه اسمها ام الخير سلمى بنت صخر ام الخير سلمى بنت صخر ابوه ابو قحافه آه اللي هو اسمه عثمان آه ابن عمرو عثمان آه عامر بن عمرو آه تزوج ابو بكر رضي الله عنه في الجاهليه امراتين احداهما قتيله بنت عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء ذات النطاقين ثم تزوج الثانية في الجاهلية أيضا قبل الإسلام أم رومان بنت عامر وهي التي ولدت له عبد الرحمن وعائشة تزوج في الإسلام امرأتين على الاثنين الأولانيين أسماء بنت عم... بنت عميس ولدت له محمدا وولد له ابنه محمد والثانية حبيبة بنت خارجة ابن زيد بنت خارجة بن زيد كان أبو بكر الصديق لما نزل المدينة نزل على خارجة بن زيد فتزوج ابنته حبيبة بنت خارجة ابن زيد فولدت له أم كلثوم آه بعد ذلك فعرفنا الآن زوجات أربعة قتيلة وأم رومان وأسماء وحبيبة هذه زوجاته الأربع وأولاده عبد الله وأسماء من زوجته الأولى وعبد الرحمن وعائشة من زوجته الثانية ومحمد من زوجته الثالثة وأم كلثوم من زوجته الرابعة رضي الله عن أبي بكر شكله بقى سيدنا أبو بكر كان شكله إيه نفسنا نتعرف على هيئته علشان نشوفه في المنام ده الهدف كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هيئته شكله إيه رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه أبيض العلماء لما يوصفوه كده يقولوا كان أبيض العرب العرب لما توصفه يقولوا كان أبيض مشرب بصفرة يعني ايه الابيض المشرب بسمره او مشرب بحمره زي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مش مش ابيض شاهق الابيض الشاهق يقولوا عليه اصفر العرب يقولوا عليه اصفر عشان البيض بس ما يزعلوش مش اصفر يعني يعني أص... لا لا بس ابيض ابيض شاهق زي البياض الفرنساوي او الاوروبي كده البياض ده العرب يقولوا عليه اصفر عشان كده يقولوا عليهم بني الاصفر آه بياض مشرب بصفرة اللي هو ك... ابيض سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وكان وجهه طويلا كالسيف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مستديرا كالشمس والقمر سيدنا ابو بكر كان وشه طويل مسحوب وكان رضي الله عنه ناتئ الجبهه غائر العينين كانت قرته طالعه لبره شويه وعينيه داخله لجوه رضي الله عنه رضي الله عنه وكان معروق الوجه رضي الله عنه سيدنا آه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان معروقا كان وشه آه آه يعني في عروق قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبي بكر رضي الله عنه كان أبيض نحيفا كان نحيف خفيف العارضين الشعر اللحية اللي هو على على جناب الخد هنا كان خفيف شعر خفيف لحيته من هنا ضخمة وكثة لكن هنا خفيف خفيف العارضين أجتاء يعني منحنيا تلاقي الناس الطوال قوي تلاقيه يبقى في ال... منحني شويه كده فكان سيدنا ابو بكر طويل قوي طويل قوي مرتفع في السماء رضي الله عنه كان طويل و... ونحيف فعشان كده تلاقيه ظهره شويه شويه كده منحني لا يستمسك ازاره ما كانش له بطن ملوش كرش ملوش ملوش جنبين يمسكوا البنطلون فكان بيقع منه الازار آه ناتئ الجبهة عاري الأشاجع ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها عاري الأشاجع يعني صوابع إيديه عند المفاصل ما فيهاش لحمة فكان كأن كل عقلة لوحديها الصوابع برضه لما تبقى طويلة قوي تلاقي العقل كل عقلة كأن كل عقلة لوحديها رضي الله عن أبي بكر دي صفته عشان بقى إن شاء الله ربنا يرزقنا رؤيته في المنام كنت بسمع دايما الشيخ ابو ذر ربنا يرحمه دايما يقول ايه ان رؤية العالم في المنام بركة لأهل المكان هو اللي قال كده ف فما بالك بقى إذا رؤي الصالحون في المنام سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وعايز أقول كمان بالمرة أن أشبه الناس بأبي بكر رضي الله عنه الإمام أحمد بن حنبل كان شبه سيدنا أبو بكر تماما إلا إن سيدنا الإمام أحمد كان أسمر كان آدم آدم يعني أسمر يعني أسود شوية كان أسمر أسمر الوجه وسيدنا أبو بكر كان أبيض أبيض شاهق وإحنا المرة اللي فاتت قلنا إن سيدنا عثمان كان كفلقة القمر كان أبيض جدا ووشه مدور ووشه كبير لم يرى أبهى طلعة من عثمان في قريش الشاهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بقريش تعالوا بقى نمشي مع سيدنا أبو بكر كده واحدة واحدة بدل ما نقعد نألف الورق وبسرعة تاني كان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض وقالوا كان أبيض تخالطه صفرة طويل القامة نحيفا خفيف العارضين أجنأ قلنا أجنأ يعني الميل لا يستمسك أزاره يسترخي عن حقويه رفيقا معروق الوجه قليل لحم الوجه غائر العينين أقنى حمش الساقين ممحوص الفخذين آه وكان ناتئ الجبهة عاري الأشاجع يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم وليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر من جهة النساء والرجال وك- ولذلك كان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين وبني النجار من بيوت الإيمان من الأنصار اشتهر أبو بكر رضي الله عنه بأمرين في الجاهلية أنه لم يشرب الخمر قط وأنه لم يسجد لصنم قط سبحان الله العظيم في أصول الوصول إلى الله تعالى قلت دوما في المعاملة السحب من الرصيد وهو ده يا ابني اللي أنا بحذرك منه اللي أنا خايف عليك منه يعني الشاب النهاردة اللي بيقول أنا خليني ألعب شوية أفرح بشبابي وبعدين أتوب وأبقى كويس ما هو أصل اللي عنده صحيفة سوابق ما بيقبلوش في الوظائف العالية صح ولا لا مش بتجيب آه، اسمه ايه فيش وتشبيه الله يرحمك يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدني عارف كل حاجة آه، بيجيب فيش وتشبيه عشان صحيفة السوابق فاللي ملوش سوابق غير اللي له سوابق مخلة بالشرف مش لسه كنت بقول لك شكلك ايه قدام ربنا وانت بتدخن بقالك كام سنه اه شكلك ايه قدام ربنا مش دي شكلك ايه قدام ربنا وانت مشيت مع كام واحده وخنت كام مره و و و شكلك ايه شكلك ايه قدام ربنا سيدنا ابو بكر لانه كان نضيف هنتكلم عن نقطة مهمة جدا أهم نقطة في الدنيا كلها في مسألة الدين المسارعة والثبات الكلام ده أهم شيء في الدنيا كلها ان انسان يسرع الى الخير ويثبت عليه ودي اللي حصل مع سيدنا ابو بكر اول واحد اسلم وثبت ثبت تزلزل الكل في بعض المواقف الا ابو بكر الناس كلها تتهز عند الإسراء والمعراج ويثبت أبو بكر الناس كلها تتهز عند الحديبية ويثبت أبو بكر الناس كلها تتهز عند موت النبي ويثبت أبو بكر الناس كلها تتهز عند حروب الردة ويثبت أبو بكر الثبات ده مش جاي من فراغ جاي من ماضي صحيح السحب من الرصيد الثبات ده جاي من ماضي صحيح ثبات لا عمره شرب خمره ولا عمره سجد لصنم سبحان الله ليه عصمه عشان الشباب النهارده اللي بيقول لي معقوله في شاب في زماننا ده وما مشيش مع بنات اه في مش ممكن مش مصدقك اقسم لك بالله العظيم في في شباب نضاف في شباب محترمين وفي بنات محترمين محترمات ونضاف جدا لدرجة تضحك تحب اقول لكم حاجه تضحك ان في بنت من البنات دي بيقولوا لها فندق هيلتون قالت لهم يعني ايه هيلتون ولا فندق قالت لهم يعني ايه فندق شفت شفت ال- ال- البراءة العجيبة الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتير لك ايه ده ايه ده ايه ده ده ده ده, ده, ده. الكلام ده لازم تبقى ثقافة عامة يا عم الشيخ يا عم افرح انت بالثقافة العامة هتبقى فيها ثقافة عامة وخاصة وخاصة جدا وخاصة النص كمان المهم مش موضوعنا لكن القضية في ايه ان الطاهر طاهر واللي ربنا يريد له العصمة لا يتلوث لا يتلوث يبقى حاجتين سيدنا أبو بكر لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا وضعه الاجتماعي عالم العلم بالأنساب موسر موسر يعني كان من الأغنياء من علية القوم كان يغدو كل يوم إلى السوق يبيع ويبتاع وكانت له قطعة غنم يروح عليها كان سيدنا أبو بكر له تجارة كبيرة تسامي تجارة العباس سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر كبير جدا ابو بكر كانت تجارته اعلى من تجاره العباس كان عنده فلوس ضخمه جدا كثيره جدا فكان عالم وكان غني صاحب اموال ولذلك هنا لازم واقفه برضه لازم اقول ان دعوتنا ليست دعوه للفقر انا ما بقولش يا ناس كونوا فقراء اوعى تشتغل وتكسب وتبقى غني لا لا لا لا ابدا عمري ما قلت كده وان كنت احب الفقر لكن لا اقول هذا واقول ان الفقر اسلم لكن ادعو الى ان تعمل وان تكون غنيا اليد العليا خير من اليد السفلى بدعو دايما والشباب كلهم يشهدون اللي تعامل معي او سالني او استشارني اقول له اه انت في كليه طب انجح وتفوق وابقى معيد واستاذ دكتور ورئيس جامعه ووزير ابقى ما بنهاش بقول له اشتغل يا ابني وافتح عياده وافتح مستشفى و اشتغل اشتغل واكسب واخدم دينك بهذا هي دي بقى اللي بتتفهم غلط ان بقول له ما تضيعش دينك اكسب واشتغل وابقى غني والملايين عندك احب الي من ان تكون عند غيرك الملايين عندك احب الي من ان تكون عندي انا يبقى صاحب ملايين واخدم الدعوه واخدم المسلمين واخدم الاسلام واخدم الفقراء واخدم الضعفاء واخدم المستضعفين اكسب واربح واخدم الدعوه واخدم نفسك واخدم اهلك واخدم عيلتك واخدم اسرتك واخدم دينك اخدم منطقتك شوف سيدنا ابو بكر يقول رسول الله صلى الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما نفعني مال كما نفعني مال أبو ابي بكر الشاهد كان مو كان موسرا كان غنيا معاه فلوس كتير وكان موضع ال- كان موضع الألفة من قومه وكانت كل القلوب تميل إليه وتستشيره وتحب مجالسته كان آه، كل الناس كان له مجلس كان له حاجة زي اللي بيقولوا عليها دلوقتي ديوانية ويا ريت يرجع الامر ده تاني لينا في مصر الامر ده بنشوفه في الكويت وفي بعض الدول العربية ديوانية ان يبقى في كل واحد في بيته في مجلس المجلس الكبير ده كل اسبوع مرة كل شهر مرة بس هو كل اسبوع الاصل يعني يبقى في كان زمان الصالونات الادبية عايزين نعملها بقى صالونات شرعيه آه، يبقى في صالون في البيت ديوانيه يتقعد فيها كل اسبوع والناس تقعد الناس تقعد تاكل وتشرب وتتكلم وتذكر وتعلم وتشاور كان مجلس سيدنا ابي بكر رضي الله عنه مجلس علية القوم كل الناس ترتاده وكل الناس تحب ان تذهب اليه وكل الناس تحب ان تشاوره في امورها آه، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام لم تكن له كبوه ولا تردد بمنتهى البساطه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان صديقه قبل البعثه فقال له يا ابا بكر اني اوحي الي وانا رسول الله بين يدي انذركم بين يدي عذاب اليم قال فما تامرني قال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال ابو بكر مباشره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان الله العظيم هي دي اللي بندور عليها بقالي ثلاث سنين يا راجل بقول لك توب ده سيدنا ابو بكر غير دينه في لحظه مش عارف تبطل معصيه بقالنا كام سنه بنقول اتحجبي فيها ايه لو غطيتي نفسك فرصة بقى يا ناس فرصة يا مسلمين قولوا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله المسارعة دي لا إله إلا الله لحظة توقفت معها متأملا طويلا سيدنا إبراهيم الخليل رضي الله عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم أسلمت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله انتهينا ومن يوم أسلم حمل أبو بكر هم هذا الدين أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أعتق سبعة من ضعفاء المسلمين الذين كانوا يعذبون كان يشتري ويعتقه منهم بلال سيدنا اعتق سيدنا لذلك اجمل مدح لي عشان تعرف اذا كنت انت من اتباع النبي فيبقى لابي بكر عليك يد فضل يعني منا يعني قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبو بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة, يوم القيامة يبقى أبو بكر الصديق له فضل علي فضل خاص بعد الله سبحانه وتعالى لله النعمة والفضل وله الثناء الحسن فإذا كان النبي بيقول إن له يد له فضل له منة له جميل عليا النبي بيقول له جميل عليا ما قدرتش ارده له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا نقول ايه اتباع النبي يقولوا ولأبي بكر علينا يد يكافئه الله بها يوم القيامة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم خليل الله يا بختك يا سيدي يا سيدي يا سيدي ايه ده كله ايه المنزلة العالية دي سيدنا ابو بكر انا عايزك تبات الليلة دي تحلم بيه تحبه مشغول ازاي تبقى معاه في الجنة معاه في الجنة ايه رأيك يا شيخ ايمن تبقى معاه في الجنة يا رب اجعلنا معه في الجنة يا رب قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى إن أهل الدرجات الإيه العلى يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان اهل الدرجات العلى الناس اللي اصحاب درجة عالية قوي فوق فوق فوق فوق الواد مش عارف يجيب فوق اكتر من كده فوق تبص له كده تقول انت عارف النجمة اللي هناك دي اهو ده قصر سيدنا ابو بكر إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن, أبو وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما الله أكبر أبو بكر وعمر منهم وأنعما وأنعم بهما رجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض كما كنت صاحبي في الغار يعني صاحب في الدنيا والآخرة وفضيلة كونه في الغار منقبة لم يشاركه فيها أحد إذ هما في الغار هما محمد وأبو بكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول ل لصاحبه تأمل لا تحزن إن الله معنا سيدنا موسى وقال قال أصحاب قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي يا ربي سيهدين سيدنا موسى قال معي أنا معايا ربنا لكن سيدنا النبي قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا سبحان الملك هذه فضيلة لا يشاركه فيها أحد فلذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول وبخنا الله جميعا في هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله وبخنا الله جميعا في هذه الآية إلا أبو بكر رضي الله عنه آه قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر رضي الله عنه واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر متفق عليه الكل الأبواب اللي مفتوحة في المسجد دي تتقفل إلا باب أبو بكر يفضل مفتوح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يعني بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة أبو بكر وعمر حديث صحيح ابن ماجه رقم 78 والكهل العمر من 34 ل 51 ده يطلق عليه كهل كهل العمر السن من 34 ل 51 ده الكهل الحديث اللي كنا بندور عليه وما لقيناش اهو طلع اهو اهو اقول قول طب صل صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن علي عن ابي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر في في مشكلة يعني اللي بيعمله ده مغامرة جاي يجري هيقع بيحبه سيدنا النبي كان بيحبه فسلم أبو بكر وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك أنا نفسي أقف لحد بعد بكرة أنتوا فاضيين قاعدين معايا ولا آه عشان نتعلم شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو أبو بكر بيعترف ويروح يعتذر ويزعل ويقلق لو لو ما سامحوش خد الثلاثه دول لبعد بكره قال يا رسول الله اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت اليه يعني اتعجلت فغلطت ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي سيدنا أبو بكر استعجل تعجل فأخطأ في حق عمر وقال له سامحني قال له لا مش سامحك سامحني لا مش سامحك فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه جات لك يا سيدنا النبي فقال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا بس قال له ربنا يسامحك ثم إن عمر ندم مجتمع طاهر ناس محترم أفاضل كرام الخلق سيدنا عمر بعد شوية لا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر راح لسيدنا أبو بكر البيت عشان يقول له أنا سامحتك خلاص فسأل أثم أبو بكر قالوا لا فعرف قال ده مش في البيت يبقى فين عند سيدنا النبي فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمحر يبان فيه الغضب عمر جاي يقول السلام عليكم وسيدنا النبي زعلان يزعل ويبص لعمر يتمعر حتى أشفق أبو بكر سيدنا أبو بكر نفسه خاف خاف من النبي خاف على النبي خاف على عمر فجسع على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم ثلاث مرات ايه كرم الخلق ده ايه عظمة الاخلاق دي ده لو حد تاني اديله يا رسول الله ايوه علمه عرفه انا مين سيدنا ابو بكر يقول ده انا انا الظالم انا اللي غلطان والله انا اللي غلطان والله العظيم انا اللي انا اللي غلطت انا اللي غلطت ما تزعلش منه سبحان الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي سيبوا لي صاحبي فما أوذي أبو بكر بعدها من أحد كل الدنيا عرفت بقى مقام سيدنا أبو بكر والحديث في صحيح البخاري فهل أنتم تاركوا لي صاحبي منقبة سيدنا أبو بكر هي دي منزلته بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء فقال لها ايتيني غدا فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك تعني الموت قالت له طب لو أنت مت بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجديني فأتي أبي بكر فأتي أبا بكر فأتي أبا بكر الحديث متفق عليه آه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر يصلي بالناس في مرضه ثم سمع صوت عمر يصلي بالناس غير المرة اللي صلى فيها سيدنا أبو بكر فقال سبحان الله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في كرم الخلق التواضع الشديد كان إذا مدح في وجهه قال اللهم أنت أعلم بي منهم اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون سيدنا أبو بكر وصف بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا دايما خليك حافظ دي ان سيدنا ابو بكر بعد النبي مباشره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابو بكر اراد ان يهاجر ابن الدغنه مر به وهو سيد القاره فقال اين تريد يا ابا بكر قال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي قال ابن دغنة مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق ارجع فاعبد ربك ببلدك ولن تخرج شوف نفس الصفات اللي قالتها أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق آه عن جبير بن نفيش أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا عمر فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عوف بن مالك كذبتم والله لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر من هو يا عوف قال أبو بكر فقال عمر صدقت ورب الكعبة لقد صدق عوف وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتر عليه ما على المفترين عايز آه، اختم بس آه، في نقطة سريعة كان أشجع الصحابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أخبروني سيدنا علي بن أبي طالب قال أخبروني من أشجع الناس قالوا أنت قال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر سيدنا علي بيقول أن أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه قال إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريسا فقلنا أبو بكر يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي أحد إلا رسول الله إلا هوى إليه فما دنا أحد من رسول الله فهو أشجع الناس قال ولقد رأيت موقفا لأبي بكر لا أنساه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا قال فوالله ما دنا منا أحد ونحن نجلس في الكعبة إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله من أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر من أعلم الناس بلاش الجود والكرم والإنفاق والحاجات دي خلاص كلنا عارفينها وسامعينها من أعلم الناس قال النووي في التهذيب استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله رضي الله عنه أبو بكر بقوله رضي الله عنه في الحديث الثابت في الصحيحين والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم عليه فهذا دليل على أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة لأنهم, كل لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته له أن قوله هو الصواب فرجع الصحابة جميعا إليه وعن ابن عمر رضي الله عنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعلم غيرهما ومما يدل على سعة علمه موقفه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو أعلم الصحابة بعد رسول الله أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده سيدنا أبو بكر أنا ما جبتش سيرة السيرة هنشوف بقى مواقفه في في الهجرة ومواقفه في الغزوات ومواقفه في الوفود ومواقفه في الإنفاق سيبها دي للسيرة النهاردة بكلمكم عن أبي بكر وأين أحد مثل أبي بكر ما نفسكش تبقى زيه ما نفسكش تبقى راجل للأمة أبو بكر وزن الأمة رجل المواقف المواقف هي اللي بتبين الرجال إخوتي أنا أحبكم في الله أذكركم بالواجب أولا توبة الليلة من الآن إلى الفجر في التوبة اثنين الصيام من بكرة بإذن الله تعالى ونفطر الجمع فقط واخر يومين قبل رمضان او ثلاثه او خمسه ثلاثه القران كل يوم على الاقل ثلاث اجزاء اربعه كل ليله 11 ركعه لا نتركها وركعتين في جوف الليل قبل اذان الصبح احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله